السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع ملامح بنكمل في الحلقة دي اللي بدأناها في الحلقة اللي فاتت لسه مع شخصيات سورة الكهف واتكلمنا عن شخصية الخضر عليه السلام ومعاه سيدنا موسى طبعا في ملمح جديد من ملامح قصة سيدنا موسى وهو ملمح التعلم سيدنا موسى وهو بيطلب علم وهو في مقام التواضع والتعلم وخفض الجناح وهو بيقول للخضر عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وقلنا قبل كده همته العالية جدا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة وهو بعد كده بيقول فإن اتبعتني الخضر بيقول له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى قال إيه يعني ده الشرط اللي اشترطه الخضر وقلنا ان ده شرط مش مطلق مفيش حاجه اسمها ان انت هتتبع اتباع اعمى لحد في حاجات تخالف ما تعرفه او ما يعني شرعه الله سبحانه وتعالى لكن ممكن تاجل لغايه ما تفهم ده اللي طلب سيدنا الخضر من موسى عليه السلام لا فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث انا هقول لك بس انتظر اصبر بيعلمه الصبر وسيدنا موسى عليه السلام برضه يعلمنا مشهد مهم جدا ان الانسان بطبيعته لازم يفهم لازم يعني في حاجات ما يقدرش ولذلك الحكمه اللي قالها الخضر قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا السؤال ده والملمح ده بنساله لكل واحد بيطلب الاتباع الاعمى كل فكر بيطلب الاتباع الاعمى كل انسان بيفتكر ان هو ما دام وصل لمبلغ معين من العلم او مبلغ معين من الشهره او مبلغ معين من المكانه بين الناس ان هو خلاص لا يسال عما يفعل ان هو لازم الناس تسمع كلامه وخلاص لا لا لا ابدا ده لازم تسال ولازم تفهم الا مع يعني سيدنا موسى اصلا في مقام ربنا اللي بيقول له روح اسال الخضر روح اتعلم منه ومع ذلك برضه لم يصبر وبدا يسال لان دي طبيعه البشر ودي طبيعه الانسان السوي الانسان اللي لسه انسان اللي لسه فاهم يعني ايه ان ربنا اداله عقل واداله نعمه الفهم حصلت بقى بعد كده بدايه التعلم وقلنا نقطه مهمه جدا مساله التعلم العملي وتكرار كلمه فانطلق اللي هي عنوان الحلقتين دول فانطلق الانطلاق ان نوع جديد من التعلم مش تعلم ان واحد قاعد وعمال يتكلم بس وده نوع مهم التلقي ده شيء اساسي لكن التعلم بالحال التعلم بالمعايشه التعلم بالمو... بمواجهه الواقع انك تشوف اللي بيعلمك ده بيعمل ايه بيتصرف ازاي وبيتصرف ليه في الكلام ده وايه معاييره الحياتيه وايه تعامله بين الناس ده امر مهم جدا بداوا ينطلقوا اول ما انطلق فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها فسيدنا موسى شاف الموقف واحد راكب سفينه مع مساكين يعملون في البحر ما عندهمش الا السفينه دي وفجاه بي ايه بيخرقها وطبعا اللي بيتبادر للذهن دايما ان سفينه بتخرق يعني هتغرق قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا هو مش لسه قايل لك اصبر حتى قال له كده قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا مش قلت لك مش هتصبر ما انا هقول لك بس هنا التعليم الدرس تعليم الصبر استنى لما اجيب لك انا اعرفك امتى الكلام ده وفي الوقت الذي يناسب لكن سيدنا موسى كطبيعته البشريه ما قدرش يستحمل انت ازاي تخرج السفينه هتغرق قال اخرجتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا فسيدنا موسى قال له يعني لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا خلاص معلش المرة دي نعديها فانطلق كملوا انطلاق شوف التعليم لسه عملي ما قعدوش يقول له اعمل ولا تعمل وافعل ولا تفعل لا تعال نتعلم مع بعض تعال ننطلق مع بعض فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله آه هنا بقى صعبة جدا غلام طفل قتله ازاي اقف ازاي ال ال الاصل ان الفعل ده شنيع منكر قال اقتلت نفسا زكيه سيدنا موسى بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا مش ممكن ده منكر قالها لانه انسان طبيعي زي ما بقول لك مش قادر يتبع اتباع اعمى ازاي قتلته ازاي قتلت طفل قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر خلاص أنت بلغت العذر أنا عارف إن أنا ما قدرتش أستحمل المرة الجاية دي تبقى آخر مرة وكملوا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها بيقول له لو سمحت أكلونا فأبوا أن يضيفوهما محدش رضي يعمل لهم أي واجب ضيافة محدش رضي يديهم مفيش إحسان الطبيعي إن جزاء الإحسان إحسان ودول أساءوا دول أساءوا لسيدنا موسى وسيدنا الخضر محدش بيساعدهم فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض جدارها يقع فلقى سيدنا موسى سيدنا موسى لقى الخضر بيأتي الجدار فأقامه قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا انت بتعمل لهم حاجه ببلاش ليه ده ما اكلوناش هنا مش سؤال بس هنا تسرع فقال له ايه خلاص هذا فراق بيني وبينك سأنبئك خلاص هيجي بقى وقت ان انت تفهم ودي نقطة مهمة جدا بكررها في الحلقة دي والحلقة اللي فاتت لازم نفهم قضية الفهم مفيش حاجة اسمها اغمض عيني هو قال له هفهمك وبدأ يفهمه فعلا محدش يقول اصل في ناس كتير بتاخد من ال- من القصة دي عبرة ان خلاص ده سيدنا موسى لا ما كانش لازم يسأل طب ما هو قال له ما هو فهمه هو عداها كده خلاص كل الحاجات اللي اتعملت دي تخالف الامر الطبيعي او الامر الواقعي او الامر الشرعي زي قتل الغلام فلازم اعرف ليه لازم اعرف اللي حصل ده من ايه وهقول لك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه طبعا بقى هنبدا بقى في ملمح مهم جدا ازاي ان العالم الحقيقي هو اللي عارف عن ربنا سبحانه وتعالى حاجه في غايه الاهميه قضيه اللطف ان في حاجه ممكن تبقى ظاهرها سوء ظاهرها سيء جدا او ظاهرها اذى او ضرر او عيب ويكون واقعها انقاذ يكون واقعها رحمة وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اسم الله اللطيف قصص الخضر وأفعال الخضر بترسخ المعنى ده إن الحاجة ظاهرها يبقى سيء لكن حقيقتها إنقاذ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا الملك ده كل ما بيشوف سفينة كويسة بياخدها ولدول مساكين ما عندهمش غير السفينه دي كانت لمساكين يعملون سيدنا موسى ما كانش عارف القصه كلها في حاجات ممكن في الصوره ما تبقاش باينه انت ممكن لو شفت فرخه بترقص انا بحب اضرب المثال ده قوي فرخه بتتراقص تفتكر انها ايه ده بترقص ليه بس مش واخد بالك ان في دم بيتطاير من رقبتها هي ما بترقصش هي بتموت فكره الصوره ما تبقاش كامله دي فكره ممكن تخليك تتسرع جدا في الحكم على الاشياء المساكين دول ما كانوش واضح ايه اللي عندهم وان في ملك هياخد السفينه فالعيب ده انقذ سفينتهم انقذ مالهم فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه ودي من الحاجات اللي خلت العلماء يقولوا الخضر نبي لانه ما كانش يجرؤ انه يعمل هذا انه يخالف اصل اصل شرعي انه ما يتعداش على نفس حرم الله قتلها الا بوحي ده لازم يكون في وحي ولذلك النبي وهو بيشرح قال ايه ان غلام الخضر فطر كافرا الغلام ده كان تقدير الله سبحانه وتعالى ان هو اهله صلاحهم ما ينفعش معاه الغلام ده فيكون ده السبب اللي ينجيهم من عقوق هذا الغلام ده مش باين انا عايزك تتخيل مشهد الابوين وهم شايفين جثه ابو ابنهم لو ما عندهمش فهم الاسم الله اللطيف والان عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهو خير لكم كانوا ممكن نشوف حالتهم النفسيه تكون عامله ازاي وده اللي حصل من سيدنا موسى قال له اقتلت نفسا زكيه بغير نفس ما يعرفش امر الله سبحانه وتعالى لانه هنقول بعد كده وما فعلته عن امري بس الاهم فعلته ليه قضيه حكمه الاشياء لعل والدي الطفل عاشوا بعد كده سنين وما عرفوش الحكمه كل اللي عارفينه ان هم مات لهم طفل اتقتل لهم طفل لكن هم ما يعرفوش ان الطفل ده فطر كافر وان الطفل ده كان هيؤذيهم جدا وهيرهقهم بطغيانه وكفره فربنا خلصهم من كل ده من غير ما يحسوا وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا القصه الثالثه واما الجدار ودي جميله جدا بقى خلي بالك واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري رحمة من ربك خلي بالك بقى من دي أنا عايزك تتخيل مشهد نبي رسول من أولي العزم من الرسل رسول آخر أو نبي آخر اللي هو سيدنا الخضر زي ما اتفقنا أو حتى مش نبي عبد صالح وغلام سيدنا موسى موجود برضه في القصه وغلام سيدنا موسى زي ما قلنا بعض الق- يعني كثير من اهل التفسير يروا ان هو يوشع بن نون نبي برضه كان ثلاث انبياء يساقوا عشان يبنوا جدار ليه؟ عشان ابوين صالحين صلاح الاباء ممكن يعمل حاجات عجيبه جدا ابوين صالحين يسوق الله عز وجل هذا يعني هؤلاء الصالحين ثلاث صالحين من اصلح الناس في البشر عشان ينجوا فلوسهم كنزهم وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشد الجدار كان هيقع والكنز هيتكشف ودول يتيمين ضعيفين هيتاخد الفلوس فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك ليه عشان الأب صالح شوف الصلاح ممكن يعمل إيه ربنا قال كده وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم نعمل ايه يا رب فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا نتعلم الملامح دي بعد ما قال له كده قال له ايه وما فعلته عن امري هي دي هي دي اللي انت بتتبع فيه اتباع اعمى هو اللي انت متاكد انه من عند ربنا متاكد ان ده امر الله قطعا ده ساعتها خلاص اتبع سمعنا واطعنا لكن اي حاجه تانية من بشر ما ينفعش عشان كده الخضر بين كل الموضوع في خلاصه هذا الامر وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ملامح مهمة جدا ملامح التأدب مع العالم مع من أتعلم منه ملامح الصبر على الطلب مع عدم التسليم المطلق إلا بأمر الله سبحانه وتعالى أنت سيدنا موسى ما طلبش منه أنه ما يسألش إنما طب استنى أما إيه أحدث لك منه ذكرى ملامح مهمة جدا من شخصية الخضر وشخصية موسى عليه السلام والرحلة في طلب العلم ملامح الانطلاق التعلم العملي من خلال المعايشه اللي محتاجينها جدا النهارده في تعليمنا وفي حتى في تعليمنا الشرعي لازم يبقى في حاله من حالات المعايشه، حاله من حالات التعليم العملي مش مجرد كلام اكاديمي جامد او جاف. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يرزقنا حسن الاقتضاء، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.